في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة والحقيقة النهاردة يعني آخر حلقة والواحد بيقولها وقلبه حزين إن يكون دي آخر حلقة في كلامنا عن يوم في الجنة كنت اتمنى نفضل نتكلم من هنا لحد ما نلقى الله ولحد ما نخش الجنه وفي الجنه نعمل حلقه خاصه ونقول يعني فاكرين لما اتكلمنا عن الجنه لحد ما ربنا اكرمنا واشتغلنا واجتهدنا لحد ما ربنا اكرمنا ودخلنا الجنه برحمته لانه لن يدخل الجنه احد الا برحمه الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه السلام لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي واختي الفاضله بقالنا يعني ايام طويله طول الشهر عمالين بنتكلم عن الجنه يا ترى معنوياتنا ارتفعت ويا ترى فعلا عرفنا قدر الجنه وان كنا لما اتكلمنا عن الجنه فالجنه فيها اكتر من اللي قلناه ألف مليار مره واكتر واكتر لان ربنا قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون ولان ربنا قال في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والسؤال اللي عايز اساله لحضراتكم واساله لنفسي يا ترى الدنيا هل الدنيا تستحق ان احنا نضحي بالجنه الجنه الجميله اللي عرضها السماوات والارض من اجل متاع زائل ومن اجل دنيا زائله ربنا قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء يعني الدنيا ما تساويش جناح بعوضه والايام اللي عايشينها حتى لو بلغت 60 70 100 سنه فكل الايام دي ما تساويش ساعه قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني بل بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ما كانتش الدنيا تستحق أن أنتم تنسوا آخرتكم وتنسوا الجنة التي أعدها لكم مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي واختي الفاضله تعالوا نبدا صفحه جديده ولذلك عنوان حلقه النهارده دعوه الى التوبه تعالوا نبدا صفحه جديده نملاها طاعة لله سبحانه وتعالى ولو وقعنا في معصية محدش فينا معصوم العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تقول لي ذنوب كتيرة ربنا يرد عليك ويقول لك سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ده ربنا من كرمه ومن تمام رحمته سبحانه وتعالى مش هيغفر لك ويغفر لي وبس هيبدل سيئاتنا الحسنات قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ورد عند المنذري بسند جيد إن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده كان لسه ما أسلمش رجل كبير جدا في السن لدرجة أنه سقط حاجباه على عينيه فقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أجل أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الرجل مش مستوعب قال له وغدراتي وفجراتي عايز اقول له انت ما تعرفش يا رسول الله انا عملت ايه ده انا عملت حاجات كتيره جدا قال له وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله اكبر الله اكبر والنبي يبتسم وينزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات ليتلو قول المولى عز وجل على اسماع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أخويا وحبيبي مهما عظمت ذنوبك فهي شيء ورحمة الله وسعت كل شيء تب إلى الله وارجع إلى الله ولو لم تجني من التوبة إلا ثمرة واحدة ألا وهي أن الله عز وجل يفرح بتوبتك لكان واجبا عليك أن تتوب من أجل أن تفرح ربك حبيبك سبحانه وتعالى عشان كده عايزين نبدأ صفحة جديدة عايزين نتوب بالبلدي كده عايزين نتوب زي ما أصحاب النبي كانوا بيتوبوا تعالوا نشوف ايه السمات اللي كانت بتميز توبة أصحاب النبي عن توبة أي جيل بعد كده رقم واحد تعظيم الذنب كان ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه الواحد المؤمن لما يعمل ذنب ولو صغير يا جماعة يحس إن الدنيا مقلوبة فوق دماغه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا يعني يبقى لسه مرتكب شوية كبائر ويقول لك الحمد لله احنا بخير احسن من غيرنا واخد بالك آه سبحان الله هي دي كده سيدنا انس بن مالك يقول لبعض التابعين وابناء الصحابه انكم لتعملون اعمالا ان كنا لنعدها هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات سبحان الملك يقول بلال بن سعد كلمة عجيبة جدا بيقول لك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ما تقولش أصل دي دي بصة وخلاص نظرة كده على الماشي دي أصلها يعني حتة رشوة صغيرة كده دي مش عارف إيه اوعى تنظر إلى إن المعصية دي صغيرة لكن انظر أنت عصيت مين أنت عصيت ربنا اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قالها واضحة جدا كما عند أحمد بسند صحيح إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض فأرادوا أن ينضجوا طعامهم فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأشعلوا النار فأنضجوا الطعام وإن مثل محقرات الذنوب متى يجتمعن على العبد يهلكنا نازلين في رحلة زي كده وبعدين عايزين ناكل فأقول يا فلان هات حتة عصاية وأنت هات حتة خشب وأنت هات حتة كذا جمعنا خشب كتير ولعنا فيه النار ما شاء الله أنضجنا الطعام فالنبي بيقول ومثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا يبقى رقم واحد من السمات التي تميز توبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تعظيم الذنب أول ما يعمل ذنب ولو كان صغير كان يعتبر نفسه كأن يعني قاعد تحت أصل الجبل والجبل ده هيقع فوق دماغه بسبب الذنب الصغير رقم اتنين عدم تبرير الذنب ده من سمات التوبة عند الصحابة عدم تبرير الذنب ما بيبررش الذنب يعني ممكن تلاقي واحده مش محجبه طب يا اختي الفاضله ان شاء الله هتلبسي حجاب امتى تقول لك اصل انت مش واخد بالك انا مش لابسه حجاب لاني لان في محجبات كتيره مش كويسين مين اللي قال لك ان في محجبات كتير مش كويسين اه في ممكن تكون بعض المحجبات مش ملتزمين قوي بالحجاب ولا باخلاقيات الحجاب لكن الغالب على نساء المسلمين ما شاء الله يعني لابسين حجاب وملتزمات بيهم طب اقول لك حاجه طب ما تلبسي الحجاب انت وتعلمي بقى كل النساء ازاي يلتزمن بالحجاب وتبقي قدوه ربنا يبارك فيكي ويبقى في ميزان حسناتك والدل على خير كفاعلك اصل انت مش واخد بالك انا مش لابسه حجاب عشان انا مستنيه ابن الحلال يجي يغطيني طب يا اختي ربنا يبارك فيك انت عارفه الرجاله شاحين في السوق دلوقتي ومفيش جواز فلسه هتستني ابن الحلال لما يجي يغطيكي وهكذا تبرير الذنب اصل انا بشرب سجاير عشان مش عايز اشرب شيشه وبيشرب شيشه عشان مش عايز يعمل كذا ما تبررش الذنب لانك كانك بتقول انا بستحسن الذنب عشان كده بعمله شوف الصحابه ما كانش حد فيهم ابدا يبرر الذنب هديك مثال واحد بس حديث رواه مسلم ان صحابي جليل اسمه ابو مسعود البدري بعت الغلام بتاعه يشتري حاجه الغلام ضيع الفلوس شيء طبيعي هيعاقبه مش عشان حاجه عشان ما يكررش مره تانية الخطا ده فلسه بيضرب الغلام بالعصايه فسمع حد من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود فمش واخد باله مين اللي بيتكلم فلقى الصوت بيتكرر اعلم ابا مسعود بيدور ابو مسعود لقى قدامه مين لقى حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام كان ممكن أبو مسعود وبصراحة ليه حق والله كان ممكن يقول له يا رسول الله أنا بعاقبه عشان ضيع الفلوس لكن قال له إيه؟ قال له أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل هذا للفحتك النار يوم القيامة ما عندهمش تبرير عملت ذنب حتى لو كان ذنب بسيط جدا ما ببررش انا بعتذر يا رب انا اسف انا بستغفرك يا رب استغفر الله العظيم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة كانت من سمات الص- توبة الصحابة التوبة من قريب لما يعمل ذنب يتوب في ساعتها على طول قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أخويا وحبيبي تعالوا نكمل سمات التوبة عند الصحابة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبي تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمنا حبايبي قبل الفاصل عن سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تفاعلوا مع الجنة بإيجابية وضحوا بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم وأموالهم من أجل أن يظفروا ويفوزوا برضوان الله ثم بجنة عرضها السماوات والأرض قلنا أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة رقم واحد تعظيم الذنب أي ذنب بيعتبروه حاجة كبيرة جدا وبيخافوا ان ربنا يعاقبهم عليه عشان كده بيتوبوا رقم اتنين عدم تبرير الذنب انا اذنبت خلاص يا رب انا بعتذر انا بستغفرك يا رب انا بتوب اليك مش هقعد اقول انا اذنبت عشان كذا رقم ثلاثة التوبة من قريب يعني ايه التوبة من قريب يعني مفيش اصرار قال جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يبقى اذا مفيش عندي اصرار على الذنب ولذلك ربنا بيتقبل توبه الانسان اللي ما بيصرش على الذنب رقم أربعة دي مهمة جدا جدا إن ما فيش عنده لا يأس ولا قنوط عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى كلنا عارفين يا جماعة عكرمة بن أبي جهل اللي هو ابن فرعون هذه الأمة عكرمة بن أبي جهل ظل يعادي النبي ويحارب النبي كم سنة يا جماعة مش سنة ولا اتنين واحد وعشرين سنة وأسلم إمتى؟ أسلم في عام الفتح طب أسلم إزاي؟ عكرمة بن أبي جهل لما النبي دخل مكة فاتحا منتصرا خدوا بالكم الحديث رواه النسائي بسند صحيح أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين خدوا بالكم كان من ضمن الأربعة الذين أهدر النبي دماءهم عكرمة بن أبي جهل قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة فعكرمة لما عرف إن النبي أهدر دمه راح إيه ركب سفينة كده يعني مركب كده وهرب زوجته ام حكيم كانت راحت للنبي عليه الصلاه والسلام واسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الا تؤمن عكرمه حتى ياتي فيسلم بين يديك قال قد امنت عكرمه عكرمه في اللحظه ديت كان راكب المركب والمركب هاجت الامواج فكادت ان تنقلب وان يغرقوا جميعا فالراجل ربان المركب قال لهم ايه قال لهم انه لا ينجيكم اليوم الهتكم التي تصنعونها يعني الاحجار والاصنام اللي بتعبدوها مش هينجوكم هنا وانما ينجيكم الله فاطر السماوات والارض فعكرمه قال في نفسه والله لئن لم ينجني الا الله فلله علي عهد ان نجاني من هذا لارجعن الى محمد صلى الله عليه وسلم ولاضعن يدي في يده فلاجدنه عفوا كريما فربنا نجاه ورجع ام حكيم راحت تدور على زوجها وزوجها راجع والاتنين اتقابلوا على شاطئ البحر موقف في قمه الروعه وقالت له قد امنك رسول الله رجع عكرمه الى النبي عليه السلام وقال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك يا رسول الله ثم ظل مجاهدا آه، آه، عابدا تائبا الى الله سبحانه وتعالى حتى قتل في معركه اليرموك بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم ب- بزمان وراض عن عكرمه شوف تاب الى الله ما عندوش ياس ولا قنوط ما قالش ده انا حاربت النبي 21 سنه هتوب ازاي كذلك نفس الموقف لحكيم بن حزام حكيم بن حزام ظل في عداء النبي 21 سنه ولم يسلم الا في عام الفتح وقال نفس الكلمات اللي قالها عكرمه قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال آه، أما تعلم يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فقد أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم وعاش حكيم باقي أيام حياته عابدا لله سبحانه وتعالى بعد أن تاب وأسلم وعاد إلى الله كذلك الحل لأبي هريرة أبو هريرة لم يسلم إلا في عام خيبر يعني قضى مع النبي فقط يا جماعة أربع سنين ومكث مع النبي ولازم النبي وملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش يأس ولا قنوط عصيت ربنا كم سنة 30 سنة 40 سنة 70 سنة 80 سنة تب الى الله ارجع الى ربنا سبحانه وتعالى لا ياس ولا قنوط ما تقوليش انت ما تعرفش عملت ايه مهما عملت والله لو كنت اشركت بالله مش هقول لك بقى يعني شربت الخمر او عملت كذا لو كنت اشركت بالله قال جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني حتى لو كنت كافرا اسلم الان وانطق الشهادتين وابشر والله بكل خير وهي فرصه ان احنا ندعو كل انسان على غير مله الاسلام حتى نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى اسلموا تسلموا يؤتكم الله اجركم مرتين يعني فعلا بنتمنى ان احنا نعبد الكون كله لله كما قال تلميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلميذ النبي ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة احنا بننقلكم من ضيق الدنيا الى سعه الاخره احنا بنكلمكم عن يوم في الجنه وبنقول لازم نتوب عشان ندرك اليوم ده ونعيشه في رحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم مهما بلغت ذنوبك ومهما عشت سنوات طويلة في ذنوب وآثام ولو 80 سنة تتوب إلى الله ما لم تغرغر روحك وما لم تطلع الشمس من من المغرب الحق وتوب إلى الله وسوف يقبل الله توبتك ويحول كل سيئاتك إلى حسنات بوعده سبحانه وتعالى آخر حاجة إذا كنت أذنبت كان من ضمن سمات توبة الصحابة إتباع السيئة بالحسنة قال صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه وأمته قال كما عند الترمذي بسند صحيح اتق الله حيثما كنت طب أذنبت يا رسول الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحق وتوب إلى الله إما كناش هنتوب في رمضان هنتوب إمتى يا جماعة إما كناش هنتوب في الأيام الجميلة المفترجة ديت هنتوب إمتى أليس من الخزي أن يتوب الله على آلاف البشر كل يوم ويعتق رقابهم من النار ولا يعتق رقابنا ولا يتوب علينا الحق وقول دلوقتي أستغفر الله قولها يا مسلم بلسانك وقوليها يا مسلم قول أستغفر الله تبت إلى الله رجعت إلى الله ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى من لنا غير الله سبحانه وتعالى ده النبي بيقسم بالله بيقول والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع لا يمكن هتلاقي حنية ورحمة أعظم من اللي عند ربك سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء وقال ورحمتي سبقت غضبي وقال ورحمتي غلبت غضبي لا يمكن تلاقي أرحم من ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم داخل علينا أيام جميلة يا ريت نقضي بقية أيام حياتنا في جنة الدنيا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة جاينا جنة عرضها السماوات والأرض ما فيش ما بيننا وما بينها غير إن إحنا نعبد ربنا ونموت على حسن الخاتمة لعل وعسى ربنا يكرمنا إن شاء الله ونكون في جنة عرضها السماوات والأرض الحق نفسك يا مسلم الحق وتوب الى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى تكون اجمل لحظه في حياتك زي ما النبي قال لكعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا ترى هنقولها لكم واحد النهارده ويا ترى هنقولها لكم واحده النهارده هنقول لكم كلكم ابشروا بخير يوم مر عليكم منذ ولدتكم امهاتكم يا جماعه عايزين نتوب وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى دعوه من ربنا وربنا قسم الكون ده كله صنفين تائب وظالم قال جل وعلا ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ترى هنبقى تائبين ولا ظالمين ظالمين لانفسنا بوقوعنا في معصيه ربنا وبعدنا عن سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلمتكم طول الشهر عن الجنه وانا قلبي بيحترق من جوه وبتمنى ان ربنا يجمعني بكل مسلم في الجنه كلمتكم عن الجنه وانا كنت بتمنى في اللحظه دي ان احنا نكون قاعدين بنتكلم جوه الجنه نفسها لكن حقيقي برضو احنا في جنه احنا قاعدين اهو ما شاء الله في مكان يذكرنا بالجنه وتعمدنا ان احنا نتكلم ونقول الجنة الجنة الجنة واحنا قاعدين في مكان زي دوت يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه لكن فعلا هي جنة جنة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي غرس كرامتها بيدي ومهما وصفت لكم الجنة وأقسم بالله لو قعدت من هنا لحد يوم القيامة أوصف لكم في الجنة فلا يمكن أوفي حق الجنة ولا مكانة الجنة ولا منزلة الجنة يلا نتوب إلى الله أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي بقي عندي كلمة واحدة عايز اقولها وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله بشكر اخواني واحبابي القائمين على قناه اقرا المباركه على الجهد الكبير اللي بذلوه عشان نطلع الحلقات ديت وانتم ما تعرفوش قد ايه الجهد اللي اتبذل عشان نصورها خارجي في المكان الجميل المبارك دوت بشكر كل اخواني المصورين والكاست اللي موجود معانا كله مخرجنا الجميل الاستاذ حسام ويعني اخونا الايهاب استاذ ايهاب دره واستاذ محمد سلام واستاذ شريف احمد سمير كل اخواننا وحبايبنا اللي بذلوا جهد كبير جدا بشكر كل عامل شال حتى ولو خشب عشان يحطها جنب كاميرا ولا حتى عمل اي حاجه ولا حتى ناولنا كوبايه ميه بشكر الجميع وبقول لهم ربنا يجزي لكم العطاء ان شاء الله في جنه عرضها السماوات والارض ولعل وعسى ربنا يجمعنا وجميع الكاست اللي كان معانا كلنا وجميع المشاهدين ونجتمع في الجنه اقول لكم فاكرين لما اتكلمنا عن يوم في الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحبتنا او كنا في صحبه النبي عليه السلام عشان يعرفنا الجنه ويوصف لنا الجنه ويعرفنا ازاي نوصل للجنه انا وصلت لاخر الحلقه مش قادر اقول لكم غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى